ده داود بيقول ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب تعالى دوق ربنا كده واستطعموا ذوقوا ايه وانظروا انا طعامكم وانا شرابكم انا طعامكم وانا شرابكم من يأكلني يحيى بي والماء من يشرب من هذا الماء يعطش لكن لو يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لا يعطش إلى الأبد طب يبقى أنت يا رب منك أنت ناخد إحنا بيك نرتوي بيك نرتوي إزاي لأنك في العهد القديم برضو قلت تركوني أنا ينبوع الماء الحي وحفروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء يبقى أنت الماء بتاعنا وأنت الخبز بتاعنا أنت أكلنا وانت شربنا وطوبى للجياع والعطاش الى البر مش الى الخبز المادي كل ما نقف نصلي نقول خبزنا خبزنا خبزكم ايه ده الطعام الروحاني الذي للحياة الأبدية يعني للحياة الأبدية لأن الإنسان بيحيا بكل كلمة تخرج من فم الله يبقى هنا الحياة يبقى أنا كأني لما بقول له اديني الخبز أقول له اديني الكلمة التي أحيا بها اديني جسدك ودمك اديني سر الإفخارستية اديني المن السماوي اديني الخبز النازل من فوق اديني طعامي الروحي اللي يغذيني روحانيا عايز تتغذى بإيه وجدت كلامك كالشهد فأكلته هو ده اللي بتاكله هو ده اللي بيتاكل وجدت كلامك ايه كالشهد فأكلته يبقى الواحد بي بيشبع بكلام ربنا وبايه تاني يقول له وباسمك ارفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسة يعني الواحد يصلي فنفسه تشبع من الكلام بتاع الصلاة باسمك ارفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم يبقى بالصلاة ويبقى بسر الإفخارستية ويبقى كلامك كالشهد فأكلته وكل كلمة تخرج من فم الله عشان كده نقول في الترتيلة كلام الإله غذاء القلوب كلام الإله غذاء القلوب احنا بنتغذى بكلامك يا رب بنتغذى بوجودك بنتغذى الغذاء الروحاني لأن الإنسان ليس مجرد جسد فقط لو كان جسدا فقط كان كفاية عليه الخبز المادي أما هو جسد وروح فروحه عايزة تتغذى روحه إيه؟ عايزة تتغذى تتغذى ازاي بغذاء الروح تتغذى بربنا تتغذى بالطعام الباقي الذي للحياة الأبدية الروح تتغذى بالصلاة تتغذى بالتأمل تتغذى بالاجتماعات الروحيه تتغذى بالإنجيل بكلمة الله الصالحة تتغذى بالروحيات تتغذى بالترتيل بالألحان تتغذى بالقعدة الهادية مع ربنا تتغذى بالحب الإلهي يسكبه الله في قلب الإنسان فيتغذى به ويعيش بالشكل ده ادي الغذاء الروحاني اباؤنا القديسون كانوا يطوون الايام صوما ولا يشعرون بجوع لان الغذاء الروحاني كان بيرفعهم لفوق كان بيدي مش بس الروح قوه والجسد ايضا الروح لما بتتقوى بتشيل الجسد كده وترفعه لفوق مسكين الانسان اللي بيصوم وما فيش غذاء روحي فالجسد تعبان والروح تعبانة وهو مرهق ومش قادر يكمل اليوم ووشه مصفر وحالته منهارة لكن هذا الإنسان غذيه روحيا ما يشعرش أنه جعان أبدا لهذا في إحدى المرات ضربت مثلا آه، للناس في هذا الموضوع قلت لهم الواحد يجي يوم الجمعة الكبيرة ويبقى صايم طول النهار ويقعد في الكنيسة لسبعة ولا تمانية بالليل ويسهر ليلة أبو غلمسيس وصايم وأكل بتاع أسبوع الألم كله لا يو- يعني لا يغذي جسديا وما يشعرش بجوع أبدا يوم الجمعة الكبيرة أبدا ليه ما بيشعرش بجوع الألحان المغذية المعزية القراءات الجميلة الحلوة مجرد النظر للصور والأيقونات بيغذي الروح ده واحد يقف قصاد صورة كده ويسرح فيها شوية في أيقونة يلاقي أفكار وتأملات وغذاء داخل قلبه ده قيل إن غاندي الزعيم الهندي وقف أمام صورة المسيح المصلوب وبكى الصورة كانت بتغذي روحه في إنسان بيقرأ قصة بيتغذى عيل كده ولا شاب صغير ماسك قصه وقاعد يقراها ويجي ميعاد الاكل يقول له اتفضل كله يقول لهم مش وقته مش وقته ليه بيتغذى بالقصه الكلام بيغذي بيقول لك الخبر الطيب يسمن العظام ده الواحد بيتغذى بالاخبار الطيبه المعامله الطيبه بتغذي يقول لاقيني ولا تغديني قول له واحد كلمه طيبه تلاقيه انبسط وفرح وواحد راجع البيت كأنه واكل خروف مشي ليه؟ انه سمع كلمة طيبة ولا سمع خمر طيب راجع مبسوط يقولوا له كل يقول ما ملهوش لازمة هو مبسوط بيتغذى الروح بتتغذى الروح تتغذى بالمشاعر الروح الردية تتغذى بالمشاعر الردية والروح القديسة تتغذى بالمشاعر القديسة غذاء عشان كده انا بقول اعطيني يا رب غذائي الروحي اعطيني غذائي الروحي هو ده الغذاء اللي انا بطلبه في الصلاة الربانية الغذاء الروحي الكلمة اليونانية επιούσιος επιούσιος وغز... و- و- وطعام او غذاء او خبز يعني άρτος επιούσιος جايه منين جايه من كلمه ουσία ουσία يعني جوهر ουσία يعني ايه جوهر ولذلك في بعض الترجمات يقولوا الغذاء الجوهري الغذاء الجوهري وفي بعض الترجمات الأخرى تقول الغذاء الفائق للطبيعة إيه الغذاء الجوهري؟ اللي هو الغذاء الخاص بجوهر الإنسان اللي هو الروح بتاعة الإنسان اللي هي الجوهر بتاعه مش الجسد ده اللي هياكله الدود ويتحول لتراب الحاجة الجوهرية اللي فيك اللي نفخة من الله ودعت فيك هو ده الغذاء الجوهري اللي ليك الكلمات اليونانية كثيرة المعاني كلمة إبيوسيوس تنفع يعني جوهري وتنفع كفاف وتنفع الذي للغد تنفع التلاتة دول وكل واحد بيترجم على حسب مفهومه فلما نكون بالمفهوم الروحي يبقى بنقصد الخبز الذي للغد الذي للمستقبل الذي للأبد الذي لحياتنا الأبدية اللي هو الخبز الروحاني لكن ما بنطلبش الخبز الجسدي أنا شخصيا لما بصلي وسط الناس لكي لا يتبلبلوا في الكلام نيجي عند الحكاية دي ونسكت كل واحد يقول اللي في قلبه زي ما هو عايز لأن لاحظت إن بعض الناس حتى اللي بيتحمسوا لحكاية خبز الذي الغد يصلي عادي أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك أول ما يجي الذي غد يروح مزعق فيها كما لو كان ترك الصلاة وأصبحت تحول إلى التعليم أو الدعاية أو الشرح أو التفسير وما بقتش صلاة وفي بعض الكنائس كانوا يتخانقوا مع بعض يا ترى كفاف ولا غد لا احنا خلينا ناس روحيين نصلي بطريقة روحية وفي قلبنا نطلب الغذاء الروحي الذي لحياتنا الأبدية في ناس يقولوا خبزنا الآتي يعطينا كل يوم مش مسائل تراجم مش مسائل خلاف على ألفاظ مسألة الله روح والروح يحيي والحرف يقتل احنا ندور على المعنى الروحي المعنى الروحي هو الغذاء الروحي بتاعنا اللي احنا بنطلبه الغذاء الروحي مش قاعد في البيت قاعد تفكر في اكل ازاي تاكل عيش وتقعد في الشغل ازاي تاكل عيش وتيجي قصاد ربنا ازاي تاكل عيش يبقى حكايه بقى بقت عيش في عيش لا انا يا رب قصادك بنسى كل الحاجات دي وافتكر روحي امامك واطلب الغذاء الروحي هنا ايها الاخوه الاحباء واقول لكم ان للاسف الشديد الناس بيغذوا انفسهم بكل الطرق والروح لا يغذونها لما يجي للجسد تلاقي العلم بقى على اخره ايه العلم اللي على اخره تاكل كل يوم وتاكل وجبات متعدده كل يوم وفي كل وجبه تاكل عناصر كاملة لكي تحصل على غذاء جسدي كامل يعني عناصر كاملة يعني تأخذ بروتين لبناء الأنسجة وتأخذ كالسيوم لبناء العظام وتأخذ حديد لبناء الدم وتأخذ vitamins وتأخذ minerals وتأخذ لستة طويلة يحطها لك وحتى لو جات لك في ال vitamins تبقى تاخد ايه آه بالتفصيل التفاصيل النقص عندك فيتامين سي يبقى تنقص عندك المقاومة النقص عندك فيتامين ايه يبقى عينيك يجرالها ويجرالها النقص عندك فيتامين بي قال ايه الحكاية يا ريت في التفاصيل دي يكون الغذاء الروحي برضه ما زي ما الجسد بيتغذى كل يوم الروح عايزة تتغذى كل يوم زي ما الجسد بيتغذى ثلاث مرات في النهار الروح برضه عايزة تقف قصاد ربنا عشية وباكر وقت الظهر زي ما الجسد ليه عناصر كثيرة الروح ليها عناصر كثيرة عايزة صلاة وعايزة تأمل وعايزة قراءة وعايزة اجتماعات وعايزة ترتيل وعايزة ألحان وعايزة حساب للنفس وعايزة مطنيات عناصر تتغذى بيها الروح زي ما بيتغذى الجسد اشمعنى الجسد ده اللي مدللينه اخر تدليل ونديله بالاصناف ويا ريت بس كده تقول لواحد الجسد يتغذى كل يوم ووجبات عديده في اليوم وكل يوم عناصر يقول لك ومش بس كفايه تقول له امال ايه يقول لك ولا بد ان ياخذ من جميع هذه العناصر بكميات كافيه بكميات كافية انت عايز فيتامين ايه تاخد ستين الف واحدة ستين الف واحدة اهو كده لا بلاش تعبان وعندك برضو فيتامين سي يقول لك تاخد الف ملي جرام في اليوم قرص كده طب وان خدت اقل من كده يقول لك ما يكفيش يا فندم طب والروحيات مش برضو عايزة كميات كافية هي اخرى ولا ايه يقدر واحد يقول لك انت تحتاج لمواد نشويه وكفايه عليك معلقه رز ولا حاجه من النوع ده لا يقول لك تاخد كميه كذا جرام في اليوم طب اشمعنى الروحيات دي اللي ما حدش بيسال فيها ما تجيش ام لابنها وتقول له يا حبيبي انت مخلوق من جسد وروح زي ما بوكلك في جسدك لازم اوكلك في روحك وزي ما بهتم بجسدك اهتم بروحك وزي ما ليك غذاء للجسد ليك غذاء للروح مين فيكم بتعمل كده مين فيكم بتدي ابنها تقول له شوف ان قسط في الفيتامين بتاع الصلاة يحصل رؤيتك الروحية تبقى مش مظبوطة لو نقصت في الفيتامين بتاع الصوم يحصل انك انت ترتبك في الارادة بتاعتك لو هت- حد بيقول لاولاده كده عشان كده اولادكم يقفوا قصاد ربنا يقول له رب ما فيش غيرك انت انت اللي بتدينا غذائنا الروحي لان لا امهاتنا بيدونا ولا ابهاتنا بيدونا على الارض انت يا رب اللي تدينا الغذاء الروحي انت اللي تدينا غذائنا الروحي وتعطينا كل يوم ويوم بيوم خبزنا الروحي خبزنا الجوهري خبزنا الذي الغد خبزنا الذي للحياة الأبدية خبزنا الفائق للطبيعة خبزنا الذي يرتفع فوق المادة وفوق الحس وفوق الجسد اعطينا كل يوم هو ده الخبز اللي احنا بنطلبه وزي ما الجسد اذا ما اخذش خبزه يمرض الروح اذا ما اخذتش خبزها بتمرض يقول لك انسان ما اخذش نصيبه من الصلاه كل يوم مرض بمرض الفتور انسان ما اخذش نصيبه من الصوم كل اسبوع ابتدت الاراده بتاعته تضعف وابتدى يبقى ضعيف الاراده واقل ريح تمشيه إنسان ما أخدش من الغذاء الروحي بتاع الكتاب المقدس بيقع في الجهل وفي الفتور و- و- ويضيع لازم نمر كده ما هو وكما يمرض الجسد بقلة الغذاء تمرض الروح أيضا وكما يموت الجسد إذا قطع عنه الغذاء تماما تموت الروح أيضا وموت الروح هي انفصال الروح عن الله موت الجسد انفصال الجسد عن الروح وموت الروح انفصال الروح عن الله يقول له لك اسم انك حي وانت ميت ليه ميت مفيش غذاء ابدا مفيش غذاء او جايز تقول باخد غذاء لكن مش بكميات كافيه مش بكميات كافيه واحد يقف يقول صلاه مسافه دقيقه وخلصت يقول انا صليت النهارده حبيبي كميات مش كافيه ده برضه حتى بتوع الجسد يقول لك مش كفايه اكل كل يوم ووجبات وكميات وعناصر وكميات كافيه ده يقول لك لابد ان يكون غذاء مشهي يقبله الانسان كده شهي ومطهي طهي كويس والا مش هياكل كمان انت تقف تصلي ابا لازم لما لازم تقدس وخلصت وانتهت ايه دي الحكايه غذاء مش مطفي مش شهي للروح الروح ما بتجدش فيه لازم صلاه مكروته صلاه بدون فهم صلاه بدون تامل صلاه بدون آه، تواضع صلاه بدون خشوع صلاه بدون عمق صلاه بدون حراره زي اكل ملخبط بدون توابل بدون ملح بدون ميه بقى انا عارف يطلع ايه ده ياكل يبقى ايه زي ما بتوضى بالاكل بتاع الجسد توضى بالاكل بتاع الروح اكل متوضى بتمام وشهي كمان اكل الروح يكون متوضى وشهي صلاه تفتح النفس وقرايه بعمق بتامل تفتح النفس ده الكلام هو ده خبزنا اللي احنا بنطلبه اللي بنطلبه كل يوم خبز روحاني كل يوم فيه كل العناصر بكميات كافية مطهي طهيا جيدا يشهي الروح الروح كده تشتهي كده تشتهي تقعد مع ربنا يقول واحدة من طلبت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب بيشتهيه متى أقف وأتراءى أمام الله واحد بيشتهي ربنا اهو ده الخبز الروحاني اللي احنا بنطلبه تقول لي لكن انا متعود اقول خبزنا كففنا ومش قادر ابطلها اقول لك ما تبطلهاش احسن ما تصليش خالص خليك كده كويس اذا صليت وقلت خبزنا كففنا وكنت بتقصد الروحاني قل يا رب تديني ما يكفيني من الغذاء الروحي كل يوم لا تديني نقص في الروحيات بحيث أفطر ولا زيادة عن مستواي لئلا أتكبر ويجيني بر ذاتي وأفتكر إن أنا وصلت أنا أريد منك أن تعطيني ما يكفيني لا أزيد فأتبطر ولا أقل فأتكسر خليني كده كويس كده قول زي ما تقول بس يهمني انك تكون قاصد خبزك الروحاني اللي تطلبه من ربنا اعطيني هذا الخبز يا رب لانك اذا اعطتني الخبز اذا اعطتني الخبز الروحاني وقويت روحي اقدر انفذ مشيئتك وان نفذت مشيئتك يتكون ملكوتك عندي وإذا تكون ملكوتك يتقدس اسمك بواسطتي لأن الناس يروا أعمالي الصالحة ويمجدوا أبي الذي في السماوات وحينئذ أكون ابن لهذا الأب السماوي ويقول لك يا أبانا يا أبانا إيه ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وخبز ده تدهوني كل يوم والباقي نكمله بعدين أنا جايز إن الاسبوع الجاي اعتكف في الدير علشان يعني محتاج الى اسبوع اعتكاف ونتقابل ان شاء الله يوم الخميس اللي بلاش اللي جاي ده اللي بعد منه اخد منكم اجازه رجال الدين دول عمرهم ما بياخدوا اجازه ف أرجو أن توافقوا وأكون شاكرا لكم جميعا أتفضلوا أخيرا يا رب اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء نحن أيضا مسلمين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير والمسيح يسوع ربنا لأن لك محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بالسلام سلام الرب يكون معكم